السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن وفي الحلقات الماضية كنا استعرضنا بعض الأصول والمنهجيات وبدأنا إطلالة عامة على حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن وقلنا إن في أدوات ومنهجيات وفي معلومات وفي كمان عندنا مقاصد وغايات وختمنا بأن المقصد الأكبر والأهم والنقطة الأساسية اللي ربنا أكد عليها اللي لازم الإنسان يكون بيحرص يعني عليها ويحطها بين عينيه والغاية من حديث ربنا للإنسان عن نفسه يعني ليه ربنا حدثني عني التزكي التزكية ان انا أتزكى يعني حديث الله لنا عن نفسه لو احنا أصلا ما ترتبش عليه تزكية في الحقيقة مش هيبقى ما هنبقاش انتفعنا بهذا الحديث كما ينبغي أن ننتفع به لأن ربنا كما أخبرنا سواء بيحدثني عن نفسي على مستوى إنسان الإيمان أو الأبدان سواء بيحدثني عن نفسي على مستوى الإنسان الخاص العام أو الإنسان الخاص سواء بيحدثني عن نفسي على مستوى المميزات والملكات والممتلكات أو, أو العيوب والثغرات أو يعني الثغرات والتحديات اللي بنسميها دوائر الابتلاءات فالمراد إن أنا أتزكى إن أنا أتطور وأستثمر تلك ال المميزات وان انا اتطهر اتطهر واعالج او اسد تلك الثغرات يبقى ان انا اتطور واستثمر تلك المميزات وان انا اتطهر واسد تلك الثغرات ولذلك دايما نقول في معلومات واثار وفي واجبات واستثمار المعلومات اللي ربنا بيحدثني عنها لازم يترتب عليها واجبات من أهم الواجبات المقاصد والغايات إن أنا أتزكى إن تحصل لي التزكية دي لو ده حصل في الحقيقة أنا كده نجحت لو ده حصل أنا كده على الصراط أنا على الطريق الصحيح وقلنا إن التزكية دي هذه المقاصد والغايات تحصل إمتى لما نستعمل الأدوات والمنهجيات في المعلومات دي نتعامل مع المعلومات دي بالأدوات والمنهجيات إزاي نتعامل معاها انطلاقا من مركزية الوحي يعني انطلاقا بمركزية الوحي يعني ان الوحي يبقى هو المصدر اللي احنا من خلاله هنتطهر ونسد الثغرات الوحي كمان يبقى يعني ننتبه لمسألة المركزية على مستوى المشروعية ان الوحي يبقى الاعلام مش للالزام مش للاعلام النقطة الثالثة منهجية ذاتها اللي نتعامل بيها مع الوحي نكون منهجية العلم والعمل الفهم والتدبر والاتباع المنهاج المتكامل ده اصلا لو ما حصلش المنهاج المتكامل ده مش هيحصل تزكيه المراده تمام طيب ولذلك الكلام ده بيحل اشكاليه كبيره قوي اشكاليه بقى البناء والتزكيه ومش عارف ايه والكلام الكتير اللي الناس بتتكلم فيه بيحل اشكال مهم قوي اشكاليه ان انا ازاي ابني نفسي ازاي ابني غيري ازاي ازكي نفسي ازاي ازكي غيري اشكاليه الكلام عن مش عارف التربويات والامور التربويه ومش عارف ايه لا لان في الحقيقه احنا لما هنتتبع حديث الله عن الانسان في القران هنجد ان شاء الله باذن الله ان تلك المعلومات لو تم التعامل معها انطلاقا من الأدوات المنهجيات إن شاء الله تحقق المقاصد والغايات طيب احنا الحقيقة في برنامجنا ده يعني مش هنقدر نستعرض كل المعلومات اللي جت عن الإنسان ومش هنقدر نطبق عليها كل الأدوات والمنهجيات لكن في الحقيقة احنا هنختار هنختار اختيارات يعني في هذا الموسم لعل ربنا يقدر بقى يكون في مواسم أخرى بس على أقل التقديرات في هذا الموسم عشان خاطر نبقى تناولنا القضية هنختار اختيارات وأنا هقول أسباب الاختيارات دي أول حاجة لو قلنا حديث ربنا عن انسان الايمان وحديث ربنا عن انسان الابدان هنختار مين هنختار الاثنين وانا هجيب امثله لكن في الحقيقه انا هركز اكتر وهبدا بحديث ربنا عن انسان الايمان وهقول اسبابي طيب لما هنيجي نختار نقول الانسان العام والانسان الخاص هختار الانسان العام لان في الحقيقه انا عايز الخطاب اللي يناسب كل الناس الخطاب اللي يناسب الانسان سواء كان ده بقى انسان صالح ولا انسان طالح سواء كان انسان مجتهد ومتميز او انسان مقصر شويه احنا عايزين الخطاب العام طيب يا ترى هناخد الحديث اللي يخص اللي يخص المميزات ولا الحديث اللي يخص الثغرات في الحقيقة هركز على الحديث اللي يخص الثغرات لأن اللي يخص المميزات في الحقيقة إحنا مميزاتنا واضحة عندنا وإحنا عارفينها وفرحانين بيها وبنقولها وبنتكلم فيها كتير بل بقى البرامج بتاع مش عارف الموتيفيشن وتقول لك إيه وأنت كذا وفيك وفيك للأسف أصلا لأن لأن أساسا مميزاتنا هي هي مصدر افتخار أو مصدر انبهار فإحنا كلنا عارفينها وبنقولها وبنعيد ونزيد فيها وبنتكلم فيها لكن اللي احنا مش واخدين بالنا منه او بنهمله هو الثغرات بل اللي احنا مش منتبهين لخطوره الثغرات يعني المشكله لو انا لو انا اثرت في ان انا استثمر ميزه مش زي ان اكون اثرت في اني اسد ثغره يعني لازم ننتبه للكلام ده يعني ذاك الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ايه السبب ما السبب العلماء بعضهم يقول لانه كان مرائيا لان في روايه فيما يبدو للناس اهي افه ثغره هو ما سدهاش فضيعت كل حاجه دمرت كل حاجه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا حاجه تبدو صغيره جدا ثغره صغيره واحد بيقعد يحتقر ده ويحتقر بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم حاجات تبدو صغيرة المن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يعني الحاجات اللي بنسميها محبطات الأعمال فلذلك لذلك في الحقيقة الثغرات أولى بالاهتمام والعناية من المميزات دلوقتي الثغرات ينبغي انها تقدم في العنايه وفي الاهتمام واحنا قلنا الكلام ده ان حتى فيما يخص بناءنا الغيري لازم اركز على الثغرات اكتر على التطهر من العيوب اكتر ما اقصدش ان التطهر من العيوب ان اقعد اتكلم فيها واقعد ا stress on عليها واقعد اضايق الشخص واقعد اتكلم فيها لا يعني يبقى عندنا من من الحاجات اللي نعملها اللي نقدر نتجاوز بها تلك الثغرات نعالج بها تلك الثغرات المهم الشاهد فهنا الثغرات مهمة وخطيرة جدا جدا جدا وصراحة تستحق انها تقدم لان ده ممكن يدمر كل حاجة فالرجل اللي هو يعمل الزمان الطويل هذا بيعمل اهل الجنة مهم هذا الرجل قلنا اما العلماء قالوا بعضهم قال عنده رياء والبعض الاخر قال لا مش رياء ولا حاجة لان اصلا لو رياء ما يبقاش عامل اهل الجنة امال ايه وده مثلا رأي ابن رجب رحمه الله يقول لا ده عنده دسيسة باطنة دسيسة باطنة آفة صغيرة كده باطنة في قلبه هو ما انتبهش للتطهر منها ما انتبهش حتى للتطهر منها وهو يصلي أنا حتى وإحنا بنصلي بنقول الله أكبر في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت في المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وفي رواية اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد مجرد التيقظ ليها والانتباه ليها والانشغال بيها حاجة في منتهى الأهمية والخطورة يعني أنا أنا يعني بقول يعني مش قادر أتخيل فكرة إن الإنسان أصلا يكون عارف إن عنده آفة عارف إن عنده مرض عارف إن عنده حاجة هتعمل مصيبة وهو مكبر دماغه مجرد التيقظ ومش بقول برضو إن إحنا نقعد نهول يعني دايما نقول لا تهويل ولا تهوين لا تضخيم ولا تقزيم ما بقولش برضو فكرة إن إحنا نقعد نهول ونقول مش عارف ايه ونقعد قاعدين عليها وعمالين ندب حظنا لا انا اقول دايما بقول دايما الوحي جه بالايه بالتطهير بالتطوير التطهير بالتطوير ازاي اقوم بحاجات تطويريه اصلي اعمل اجتهد افعل والحاجات دي مش بس يعني بتنمي وبتطور لا كمان بتطهر يبقى ليها مقاصد تطهيريه واضحه المساله فالشاهد ان الثغرات دي خطيره الثغرات دي كبيره مش مش مش حاجه هينه وفي رايي في رايي الشخص ممكن يكون مصيب او مخطئ انها يعني اولى بالتقديم واولى بالاهتمام اذا خلاصه الكلام احنا هنتكلم عن هنتكلم عن ما يخص انسان الايمان اكتر يعني حديث الرحمن عن انسان الايمان وهنذكر برضو ما يخص انسان الابدان وكمان هنعمل ايه هنتكلم عن عن ما يخص ما يخص الانسان العام مش الانسان الخاص وهنقدم الحديث عن الثغرات على الحديث عن المميزات في الوقت الحالي لكن إن شاء الله إن قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء في مواسم أخرى ربما نتناول إن شاء الله مناحي أخرى طيب آم، عايز أذكر الحيثية بتاعتي في تقديم ما يخص إنسان الإيمان على إنسان الأبدان أول حيثية إن الصفات اللي تخص أو حديث الرحمن عن إنسان الأبدان إحنا عارفينه لأن هو مشاهد وواضح بالنسبة لنا فاحنا عارفين ان احنا خلقنا من طين خلقنا من صلصال عارفين ان احنا مش عارف إيه، خلقنا من حاجات معروفة بالنسبة لنا فالإنسان أصلا عارفها بس عنده فيها مشكلتين المشكلة الأولى إنه مش فاهم الرسائل اللي وجهت ليه من خلال هذا الكلام يعني هو ليه ربنا بيقول لي إنه خلقني من طين أو من صلصال ليه بيقول لي إن أنا يعني خلقت من علق يعني أكيد الكلام ده مش مذكور لمجرد الذكر مش معلومات تاريخية يعني مش كتاب أحياء اللي هو يعني ولا كتاب بيولوجي اللي هو لا اكيد اكيد الكلام ده وراه رسائل في رسائل مضمنه في هذا الكلام احنا ده واحد من اشكالياتنا فيما يخص حديث الرحمن عن انسان الابدان او انسان الطين ده احنا م... م... ال- الرسائل اللي ورا الكلام ده للاسف احنا م- ممكن مش عارفينها ومش واخدين بالنا منها ومش منتبهين ليها طيب ايه المشكله الثانيه طب دي معلومات المعلومات دي بقى ايه اللي يترتب عليها من الواجبات معلومات اهي واثار كيف كيف يعني يعني ن- نقوم بالواجبات ويحصل الاستثمار ازاي يعني ازاي انا طب ايه إيه اللي المفروض اعمله طب انا عرفت ان انا مخلوق من علق اعمل ايه عرفت ان انا مخلوق من طين اعمل ايه عرفت المعلومات دي عني كانسان ابداء ان ربنا جعل لي السمع والابصار والافئده هم، اعمل ايه واضحه المساله فدول مشكلتين يخصوا يخصوا المعلومات اللي عن انسان الابدان اللي موجوده في القران طيب ماشي في تاني اه في تاني في تاني بقى معلومات تخص انسان الايمان يعني ايه معلومات تخص انسان الايمان يعني زي ما قلنا كده حديث عن العقل النفس الروح وغيرها من, ال- من الاشياء ليه انت بقى يا دكتور عايز تقدمه اول حاجه اول حاجه لان في الحقيقه احنا المعلومات دي ما نعرفهاش ما نعرفهاش اه ممكن بعض الناس ما ياخدش باله ان هو هلوع جذوع منوع انه من عجل انه انه كانود انه في خص لا لا مش معقولة ما تهرجش زي ما خدش باله من حاجة زي كده اه ما هي لان مثلا مثلا في قضية حرية بالمناقشة هو يا ترى يا ترى الانسان المذكور هنا هو الانسان العام ولا الانسان الخاص وانا خليني اقول لكم ان اغلب الايات اللي فيها الانسان يراد بها الانسان العام يراد بها ال- الامور الاصلية ليه اولا ده اختيار كتير من العلماء وفي مواطن كتيرة زي اختيار الطاهر بن عاشور واختيار مثلا الشيخ سعد دول من- ده المتأخرين واختيار كتير من المتقدمين للإنسان هنا يخص هو هو الإنسان العام مش إنسان خاص أو غالب الإنسان هو الإنسان العام مواطن كتيرة في القرآن كده طب لو افترضنا جدلا إنه مش إنسان عام إنسان خاص إنسان بعينه الإنسان اللي بعينه ده مين مثلا كافر طيب آه، برضو الكلام يخصني ازاي الكلام يخصني ما هو ما هو ده خطاب غير مباشر حتى وان كان الكلام عن الكافر فهو خطاب غير مباشر يعني ايه خطاب غير مباشر يعني ربنا بيذم لي هذه الصفة فيه فانا مطالب ان الصفة دي ما تكونش فيه اهو طب آه، لا ممكن مش كده ممكن يخص الانسان الاول اللي هو سيدنا ادم طب خلاص احنا ذريته واللي بيخاطب بيه احنا مخاطبين بيه أكيد يعني يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج يعني هو ربنا مش بيذكر لنا معلومات عن سيدنا آدم علشان خاطر إيه إن إحنا نقول إيه ده بقى بتاع سيدنا آدم مالناش دعوة لا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم يجد له عزما ليه ليه الكلام ده علشان انا انا كانسان يتقال لي او ينبه عليا ان اللي, اللي في ابيك ادم ده هيكون فيك يبقى الانسان ده ممكن يكون الانسان بصوره عامه وكده خلاص يبقى تمام الكلام يخصنا ممكن يكون سيدنا ادم الانسان الاول وكده الكلام يخصنا لا ممكن ما يكونش ممكن يكون ال... الانسان الكافر بصفه عامه ولو الانسان الكافر بصفه عامه لو هو ده التفسير برضه ان الايه هنا بتتكلم عن انسان كافر بصفه عامه طب ما الانسان الكافر بصفه عامه ده الصفه دي مذكوره له على الذم انا ينبغي انتبه اشوف انا اصلا فين الكلام ده عندي زي ما اكدنا على فكره التفكر في الحال على فكره النصيب والترتيب النصيب والترتيب اه هنتكلم عنها بعد دقيقه طيب ايه الاحتمال الرابع انه يكون شخص كافر معين كافر معين اه مثلا ده يعني ابو جهل ابو لهب عتبه بن ربيعه يعني واحد بعينه طب برضه لو واحد بعينه هو ربنا بيذكره لي ليه عشان مجرد احتقاره لا علشان خاطر التاسي والاعتبار عشان خاطر قصدي الاعتبار ان انا يعني ما انا يعني ما اكونش زيه علشان خاطر ما اجانب حاله واضحه المساله وبناء عليه كل الخطاب اللي يخص الانسان كده فيه الانسان ان الانسان والانسان خلق الانسان ده يخصني بالاخر يخصني اما على احتمال ان دي انا كده دي النسخه الاصليه النسخه الاصليه الانسان من العام من حيث كونه انسانا فيخصني او الانسان الخاص اللي هو الانسان الاول سيدنا ادم يخصني برضه كلام يعني المفروض ان انا انتبه للحاجات اللي ربنا نبه عليها دي اما انسان انسان كافر خلاص وبرضه يخصني ان انا لازم ربنا بيذكر لي الكلام ده على وجه الذم عشان اتجنبه او انسان كافر معين دي الاحتمالات الاربعه اللي ممكن تكون حاصله اصلا وبناء عليه الكلام كله يخصني يخصني على اقل التقديرات من باب النصيب والترتيب ايه النصيب والترتيب دي احنا قلنا ان الامام القيم وصى ان انت لما تقرا الايات اللي هي حتى من النوع ده اللي بتتكلم عن الكفار او بتتكلم عن المنافقين او بتتكلم عن المقصرين تنظر حظك منها نصيبك منها ايه حظي منها ازاي يا دكتور يعني مثلا لما ربنا يذكر من صفات الكافرين يعني مثلا ربنا يقول ايه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه يقول لك هو الحمد لله دي بتاع الكفار مش بتاعتنا لا طب ما انت ممكن تكون عندك الصفه دي إيه ال ال بيكون ضل سعيك في مساله وانت تظن ان انت تحسن صنعا ممكن عندك اصلا المشكله دي فتشوف نصيبك منها ولذلك نؤكد دائما اللي بيسموه التنزيل الجزئي او الاسقاط الجزئي خلاص مش الكلي ايوه هي مش منطبقه عليك 100% بس في نوع مشابهه ولذلك دايما نحذر نقول لما يشابه الحال الحال لما يشابه الحال الحال لما يشابه حالنا حال المذكور في الآية يخشى أن يشابه المآل المآل لما يشابه الحال الحال يخشى أن يشابه المآل المآل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل أنا مش دعوة مش أنا مش أنا لا أنت لازم تنزلها على نفسك تشوف هل هل في نصيب ده في ده في السيء وفي الحسن برضه تنزلها على نفسك هل انت بتعمل الكلام ده 100% لا طب حتى ليك نصيب منه يعني تعملوش خالص احوال ففكره تنظر حظك ونصيبك وتشوف كيف تكون الامور طيب يبقى اذا اذا حديث ربنا عن انسان الايمان الناس اصلا كتير منهم ما يعرفوش ما يعرفوش ليه لان اصلا ما بيتصورش انه بتاعه اساسا يعني ما يخصنيش اصلا هو من الاول كده ده الانسان ده اللي هو مش انا طيب ولو عرفه ما بيعترفش بيه يقول لك لا لا لا مش معقول اصل انت هتقول لي من عجل ومش عارف وايه والكلام ده كله لا مش انا اصل مش انا كده اصل مش عارف ايه اصل ما يعترفش بيه ودي مشكله طيب ولو لو عرفه واعترف بيه ما ما يعرفش ايه اللي هو الرسائل الموجهه ليه طب انا اعمل ايه يعني ايه الرسائل الموجهه لي من خلال الكلام ده ما بيعرفش ايه اللي ينبغي عليه فعله يعني كيف يتطهر كيف كيف يتطهر ويسد تلك الثغرات ازاي ما يعرفش هذا الكلام فهذا الانسان في ولذلك في الحقيقه هذه الصفات مهمه جدا فضلا بقى عن ان انسان الايمان اهم من انسان الابدان لو صح التعبير فضلا عن ان انسان الابدان ده ممكن يكون مقعد ولا يتحرك ويكون لا يرى ولا يسمع لكن يبقى ساكن في انسان الايمان لا تزال الروح لا تزال هذه نفس لا ت... ان هو هو الانسان ال ال ال الاهم والاولى والاحرى بالاهتمام ولا شك ولذلك ان شاء الله باذن الله رب العالمين بدءا من الحلقه القادمه قدر الله اللقاء والبقاء هنبدا نستعرض بعض صفات انسان الايمان وهذه الصفات هنؤكد على يعني نحاول نتناولها بمنهاج التحليل وايجاد الحلول باذن الله ونؤكد نعرف بيها ونأكد على الاعتراف بيها ونأكد على مسألة مهمة جدا وهي مسألة ان ازاي ازاي احنا نخرج يعني او نتطهر منها ونسد تلك الايه الثغرات نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك